بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا في عبرانيين ستة وعشان افكركم رسالة العبرانيين بتركز على تثبيت ايمان اليهود المتنصرين لانه بسبب ضغط اليهود غير المؤمنين بالمسيح عليهم بدأوا يتعرضوا لاضطهاد شديد فبدأ بعضهم يرتد عن الإيمان فالرسالة كلها بتركز على شرح الفكر المسيحي من داخل العهد القديم وإثبات أن المسيح هو المسيا المنتظر وهو إله العهد القديم والعهد الجديد وهو اللي تنبأ عنه كل الأنبياء والرسالة مبنية على فكرة المقارنة معلمنا بولس بيقارن ربنا يسوع له المجد بالملائكة عشان يورينا أنه أعظم من أي ملاك أو رئيس ملائكة عظمة السيد عن العبد أو الخالق عن المخلوق قارنه بكل الأنبياء جملة بالجملة كده في أول إصحاح بعد كده ابتدى يقارنه بموسى النبي كرئيس الأنبياء أو أول الأنبياء أو يعني أشهرهم عند اليهود وقارنوا بيشوع على اعتبار يشوع هو اللي سكن اليهود كنعان ودخل في مقارنة في إصحاح خمسة مع رئيس الكهنة اليهودي ممثلا في هارون أخو موسى على اعتبار أنه أشهر كاهن في العهد القديم ويمثل الكهنوت اليهودي أو الكهنوت اللاوي وبعد ما شرح لنا في اصحاح خمسة الفرق الضخم بين المسيح كرئيس كهنة لا يخطئ وهارون ككاهن مهما كان يخطئ ومعرض للخطأ وبين الذبيحة اللي بيقدمها رئيس الكهنة ذبيحة حيوانية وذبيحة المسيح الكفارية ذبيحة نفس وانطباق كل شروط الكهنوت على ربنا يسوع له المجد بشكل واضح ودقيق انتهى إلى فكرة أنه لو أنتوا بتقروا الإنجيل كويس هتشوفوا كلمة ربنا قد إيه غنية إنما أنتم ما زلتم محتاجين للبن العقلي هو وعاتبهم إن هم مش متعمقين كفاية وده اللي خلاهم يتهزوا في إيمانهم ويرتدوا إصحاح ستة بقى هيشاور بشكل صريح على موضوع الارتداد أو تذبذب البعض وعدم ثباتهم في الإيمان احنا خدنا أول كم آية نقراها تاني لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح لنتقدم إلى الكمال غير واضعين أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله تعليم المعموديات ووضع الأيادي قيامة الأموات والدينونة الأبدية وهذا سنفعله إن أذن الله لأن الذين استنيروا مرة وضاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وضاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الظهر الآتي وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرون كنا قلنا أنه يقصد بالكلام ده أن في كلام بداية المسيح في كلام للبدايات يعني لما تبشر شخص غير مؤمن أو لما تشرح الإيمان لشخص مبتدئ في واحد اثنين ثلاثة كده أساسيات أول أساس هو الإيمان بكل بنوده الإيمان بالمسيح الإله المتجسد المخلص الإيمان بالثالوث الأقدس الإيمان بالفداء الإيمان بالحياة الأبدية الإيمان بالكنيسة الواحدة وأسرارها في التوبة سماها التوبة من الأعمال الميتة ده أساس مش كفاية الإيمان لازم يبقى معاه توبة التوبة والإيمان لما كده يستووا يدخلوا الواحد على المعمودية عشان يبقى ابن لله ويتكتب اسمه في السماء ويبقى كده دخل في الكنيسة صح وضع اليد اللي هو أصبح دلوقتي المسحة مسحة الميرون اللي هو الروح القدس عطية الروح القدس بعد كده يقول قيامة الأموات يبقى اللي دخل على الحياة الجديدة دي عينه على الحياة الأبدية والدينونة الأبدية خلاص هو دخل على اعتبار أنه هيدخل الكنيسة يطلع منها على السماء على قيامة الأموات والظهر الآتي فبيقول الأساسيات دي اللي قعدنا نشرحها كتير اللي بيسموها دلوقتي تعليم الموعوظين الموعوظ اللي هو الشخص اللي لسه لم يدخل الكنيسة كمؤمن أو مؤمن أو تحت الإيمان لكن لسه ما تعمدش دي الدروس الأساسية اللي بيتلقاها بيتأكد الإشبين بتاعه أنه تايب أنه مؤمن أنه فاهم المعمودية تعمل إيه أنه مشتاق ياخد الروح القدس أنه عينه على الحياة الأبدية أنه خايف من الدينونة لما البنود دي كلها بتثبت بيتعمد وبينتمي للكنيسة وبعدين يكبر بقى يكبر بقى جوه الكنيسة بكلمة ربنا بسر التناول بالتوبة المستمرة فبيقول لنتقدم إلى الكمال يعني بيقول أنا عاوز أخدكم بقى إيه لا أغوط من كده الحاجات دي أنا اتكلمت فيها معاكم قبل كده كتير طب عاوزين ناخد خطوات جوه شوية وهذا سنفعله إن أذن الله يعني هو بيوعدهم أنه هيشرح بأكثر تفصيل بعد كده أمور روحية أعمق لكن هنا عاوز يقول إيه بقى الناس اللي خدت كل ده ودخلت المدخل الصح واستنيروا استنيروا يعني إيه يعني اتنوروا يعني كانوا في ضلمة ودخلوا في النور كانوا في جهل بالله وعرفوا الصح وتعمدوا برضاهم وحماسهم وكانوا مستعدين يموتوا مع المسيح فعلا فماتوا سرا في المعمودية دفنوا وقاموا في المعمودية استنيروا يسموها استنار وذاقوا الموهبة السماوية الموهبة السماوية إشارة للروح القدس أغلى حاجة في حياة المسيحي أن روح ربنا جواه صرنا هياكل لروح الله صاروا شركاء الروح القدس بيتكلم عن ناس أمنت وتعمدت وخدت الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة يعني أصبحوا بيأكلوا كلام ربنا أكل وشرب بيأكلوه أو بيأكلوا الجسد والدم كلمة الله على المذبح ذاقوا كلمة الله وقوات الظهر الآتي يعني بقى لهم علاقة مع الملائكة والقديسين والناس اللي سبقونا وبقت عينيهم على الحياة الأبدية والأمجاد الأبدية يعني ناس مشيت المشوار صح قطعت شوط كويس وسقطوا هنا سقطوا بقى مش معناها غلطوا ما هو كل الناس بتغلط أو تحت الضعف البشري وارد الإنسان أنه يضعف ويغلط إنما سقطوا يعني تراجعوا عن كل ده يعني ارتدوا يعني جدفوا وأنكروا المسيح قالوا ما نعرفوش تراجعوا عن كل الطريق رجعوا تاني يقولوا احنا مش مش رافضين المسيح وعاوزين بس شريعة موسى والناموس وعاوزين يرجعوا يهود ده اسمه هنا السقوط بقى لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة دي حيرت ناس كثير الآية دي يعني إيه لا يمكن تجديدهم احنا عارفين من كلام المسيح ومن كل روح الكتاب انه مهما الانسان اخطأ منين ما يرجع بالتوبة ربنا بيقبله هنا فعلا القاعدة دي ثابته انه اي خطية تغفر للانسان بالتوب والايمان انما هنا لا يمكن تجديدهم يعني من ناحية ربنا هيعمل معاهم اكتر من اللي عملوا ايه يعني ان لم يتوبوا عن ارتدادهم لا يمكن تجديدهم بطريقة اخرى ملهمش خلاص الا بالتوب لا يمكن تجديدهم ايضا للتوبة بمعنى ايه يعني ما كانوش يتوبوا ما لهمش تجديد ما لهمش حل تاني أو بمعنى آخر كل القديسين قالوه التجديد دايما مرتبط بكلمة المعمودية إن في المعمودية قلعنا القديم ولبسنا الجديد فمش هينفع يتعمدوا تاني دول ارتدوا هل لما يرجعوا يبقوا مسيحيين بالتوبة هنعمدهم تاني ما ينفعش ليه لأن المسيح اتصلب مرة واحدة هم ماتوا مع المسيح يوم ما تعمدوه مرة واحدة فما ينفعش كل ما يرتدوا يرجعوا تاني وكأنهم بارتدادهم يعملوا ايه يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه يعني لو هم استهتروا بالموضوع ده هم بارتدادهم عن الإيمان المستقيم بعد كل اللي عرفوه ده كأنهم بيسمروا المسيح بإرادتهم مرة تاني على الصليب وهي دي سهلة خطية الارتداد أصعب خطية خطية صعبة جدا ليه؟ لأن ده واحد داء يعني ما يكون واحد ما دقش وما يعرفش غصب عنه في حاجات إنما واحد داء وشاف وعرف وآمن وبعدين يرجع كل المشوار ده تاني يرتده طبعا هيدخل نفسه في عقاب أبدي إلا لو تاب ولكنه باللي بيعمله ده بيصلب ابن الله ثانية ويشهره ويشهره يعني يعني كأنه يسخر بقى من اللي عمله المسيح بقت لعبة بقى بقى المسيحك عاوز يتصلب كل يوم ولا إيه بقى مستهتر فقال لا الناس دول ملهمش معمودية تانية والناس دول لو ما تابوش يقع عليهم هلاك أبدي ودينونة مرة لأنهم ما تابوش عن هذا الارتداد تبان قوي نفس المعنى في إصحاح اتنين تأكيدا على غرض الرسالة وعلى الكلام ده يقول كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره نفس الفكرة في إصحاح عشرة برضو هيهددهم تاني ويقول لهم انتوا اللي خدتوا ده كله في عدد 29 يقول كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا ما هو اليهودي اللي دخل الإيمان آمن بقيمة دم المسيح يوم ما يرجع تاني لليهودية يبقى بيحسب دم العهد دنس كأن لا قيمة له وازدرى بروح النعمة شوفوا الآية دي تاني في عشرة تسعة وعشرين كم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله هي فكرة بقى إيه يشهرونه كأنك بتدوس على المسيح بتهينه كونك تجدف أو ترتد عن الإيمان دي إهانة صعبة جدا دي استهتار بصليب المسيح ده كأنك بتشارك في صلبه مرة أخرى بأيدي أثمة صلبتموه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب يعني الكلام ده اتقال على دول وأيضا الرب يدين شعبه مخيف هو الوقوع في يد الله الحي يبقى واضح من هذا التهديد أو الإنذار بلاش كلمة تهديد إنه بينذرهم من خطية الارتداد بيقول لهم أنا شايف وسطيكوا ناس استنيرت وداقت والنهاردة عاوزة تتراجع وكأنها بتصلب ربنا تاني وبتشهره وبتدوس عليه على دمه وتحتقر عطية الروح القدس طب دول هنجددهم ازاي هنقول لهم ايه تاني ما قلنا لهم كل حاجة فلازم يتوبوا بسرعة ولا يحق لهم معمودية لأن هم صلبوا ابن الله أو صلبوا معاه قبل كده إذ هم يصلبون ابن لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه يبان في المثل اللي هيقوله عاوز يدي مثل عشان يقرب فكرة قد إيه صعب حكاية الارتداد دي يقول إيه لأن أرضا قد شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وأنتجت عشبا صالحا للذين فلحت من أجلهم تنال بركة من الله يعني طبيعي كده أرض اتسقت كتير وطلعت ثمر تبقى أرض مبروك نتيجة طبيعية للي اتعمل فيها إنها تطلع ولكن بعد ما شربت المطر مرارا كثيرا إن أخرجت شوكا وحزكا فهي مرفوضة وقريبة من اللعنة التي نهايتها الحريق يعني ايه يعني انتوا خدتوا ميه كتير اتسقيتوا كتير اشاره لكلمه ربنا والتعليم المستقيم والتربيه الكنسيه والايمان اللي شربوه الناس ارضا شربت ماء مطرا مرارا كثيرا لو طلعت في الاخر بعد ده كله شوكا وحسكا يبقى يحصل فيها ايه هي مرفوضه وقريبه من اللعنه التي نهايتها الحريق يبقى في الآخر بياخدوا الشوك ده كله يحرقوه ملوش لازمة ملوش قيمة إلا أنه يتولع بيه فهي إشارة تخوف أولا أنه يجوز للمؤمن أن يرتد محدش يقدر ينكر الفكرة دي بعد الكلام الصريح ده دول ناس استنيروا دول داقوا الموهبة السماوية دول داقوا قوات الظهر الآتي دول قال عليهم كلمة استنيروا دي كلمة كبيرة قوي وبعد كده سقطوا طيب يبقى محدش فينا بقى ما يخافش على روحه نخاف على نفسنا لأن في بعض الناس بتقول لا يمكن أن واحد يكون ابتدى ويرجع لا ليه وهي الإرادة اتشالت ما الإنسان حر لآخر نفس في حياته وعندنا من الأمثلة في الكتاب كتير قوي من ناس ابتدت وما كملتش وربنا يسوع له المجد هو نفسه ادانا مثل عن ناس بدأت ولم تقدر أن تكمل فالواحد بيخاف الخوف مش خوف بقى رديء لا خوف مقدس خوف الحرص فلنخف هنا الخوف الواحد يفضل خايف على نفسه مش يتساهل ويقول أنا بعد السنين دي خلاص مش ممكن هبعد عن ربنا لا لا أنت طول ما أنت في الدنيا دي تفضل ماسك في ربنا وخايف على نفسك لما تدخل السماء خلاص يبقى الجزء ده كان بينبهنا أن في ناس بدأت ترتد قد يكون بسبب الضغط عليهم من اليهود قد بسبب التشكيك وخلي بالكم دي مشكلة في كل جيل يحصل ضغوط أو تشكيكات لغاية النهاردة في كل جيل الشيطان يحب يرجع الناس عن الإيمان حتى بعد ما يكونوا داقوا وداقوا كتير لكن فكرة لما نلاقي واحد مثلا هيبيع إيمانه بنقول له أنت بتصلب المسيح بإيدك نفس التعبير اللي قاله بولس أنت بتدوس على دمه أنت بتزدري بروح النعمة بالكلمات اللي قالها الكتاب عشان نخوفه نقول له أنت بتحط نفسك في عداء مع المسيح له المجد يمكن دي تفكرنا بالمثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد مثل الكرامين لما حكى أن واحد كان عنده كرم وسلمه الكرامين وسافر وبعدين وقت الحصاد بعت لهم الناس اللي هتستلم مسكوا أول رسول من دول ضربوه بعت واحد تاني جلدوه واحد تالت قتلوه قعد يبعت كل ما يبعت يمسكوا جماعة اللي المفروض ياخدوا الحصاد من الكرامين يهينوهم ويضربوهم فقال أبعت لهم ابني دي الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع لما أرسل ابنه الوحيد قال لازم يخافوا ابني قالوا بقى في بالهم ده هو ده الوريث تعالوا نقتله عشان يبقى لنا الكرم فقام المسيح له المجد قال للناس ايه الناس بسيطة كتير قاعدة حواليه قال لهم تفتكروا يعمل فيهم ايه بعد كده قالوا له ده لازم يموتهم ويسلم الكرم لآخرين فهم حكموا على نفسهم على اليهود يعني الشعب البسيط حكم على اليهود أنهم مستحقين الرفض مستحقين الهلاك ليه؟ لأن هو ربنا ادهم الفرصة بدل المرة مرات نفس التعبير هنا شربت المطر الآتي عليها مرارا كثيرا وفي الآخر مطلعة إيه؟ شوك وحسك مش كده؟ ما هو اليهود خدوا مية كتير قوي نعم كتير وأنبياء كتير وتعليم كتير وفي الآخر لبسوا المسيح تاج شوك إكليل شوك بدل, بدل ما يتوجوه ملك حقيقي إنما حطوه على خشبة الصليب وعلقوا عليه هذا هو ملك اليهود ولابس شوك فهي إشارة إلى عند اليهود فعاوز يقول لهم أنتوا هترجعوا تبقوا يهود بعد كده بعد كل اللي دقتوه ترجعوا تاني تبقوا شبه اليهود المرفوضين الملعونين من الكتاب بسبب اللي عملوه في المسيح هتحطوا نفسكم معاهم لأن كانت الموجة وقتها يرتدوا إلى اليهود إلى اليهودية طبعا أغلب الناس ما عملوش كده ده في فئة ابتدت تفكر كده فمعلمنا بولس يتسم دايما في رسائله يشد ويرخي يخوف ويطبطب كراعي كأب حكيم فيقول إيه ولكننا قد تيقنا من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص يعني من ناحيتكم انتم لا لا بعد الشر عليكم الكلام ده ما يجيش عليكم أيها الأحباء الثابتين اللي لسه ماسكين في الإيمان قد تيقنا من جهتكم أمورا أفضل لا احنا شايفين لكم بقى إيه شايفين لكم استمرارية أفضل شايف- شايفين لكم نهاية أفضل من اللي احنا بنقولها دي لعنة وهلاك وحريق لا ده دي نهاية الأشرار إنما أنتوا الأحباء اللي م- ماسكين في ربنا صح تيقنا من جهتكم أمورا أفضل ومختصة بالخلاص يعني شايفين نهايتكم نهاية خلاص نهاية أبدية سعيدة لأن أنتم مسكين في ربنا وإن كنا نتكلم هكذا يعني لازم نحذركم ولازم نقول نهاية الأشرار إيه لكن بقية الشر عليكم مش هينطبق عليكم طول ما أنتم ثابتين في الإيمان وماسكين في نعمة ربنا فشوفوا الحرص وإن كنا نتكلم هكذا معناه مش الكلام على كل الناس لا الكلام على المرتدين بس على اللي هيسيبوا النعمة اللي هم فيها على اللي هيتراجعوا عن الإيمان بعد شوية هيجيب لنا الآية بتاعت العهد القديم ويذكرها بالتفصيل بيقول لأن البار بالإيمان يحيى وإن ارتد لا تسر به نفسي خلاص مش مبسوط منه يبقى ممكن يرتد ويفقد مسرة الله يعني ما يبقاش ربنا راضي عليه خلاص لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم يعني إيه الناس دول لما بدأوا الإيمان بقوا يخدموا القديسين يعني إيه كلمة خدمة القديسين مذكورة في- في رسالة كورنثوس الثانية بشكل مفصل إصحاح 8 و9 منسوبة إلى خدمة الفقراء يسموها خدمة القديسين ما يقولوش كلمة الفقراء تكريما للفقراء إنما يسموهم إخوة الرب أو القديسين فبيقول أنتوا أنا شايف لكم نهاية سعيدة جميلة لأن ربنا لازم هيقدر لكم التعب اللي تعبتوه مع حبايبه الفقراء انتوا خدمتم القديسين ولسه بتخدموهم فلازم ليكم نهاية سعيدة لأن ربنا مش ظالم أبدا ما ينساش تعب حد أبدا مع حبايبه حاجة عجيبة وكأن عمل الرحمة يحفظ الإنسان من أنه يرتد وكأن عمل الرحمة يحرس الإنسان من أن الشيطان يشده في اتجاه غلط وكأن محبة الفقراء وخدمة القديسين تفضل رصيد في السماء ربنا يعني من أجل هذا الرصيد يصونك لئلا تنجرف في تيارات الارتداد وتفقد أبديتك الآية بتقول إيه الله ليس بظالم يعني كأن الله العادل المحب يعتبر نفسه ظالم لو ساب واحد خدم حبايبه الفقراء وضاع فيسعى بكل جهد انه ما يضيعش لانه ده خدمه في ولاده خدمه في حبايبه خدمه في قديسيه ويمكن ده يمشي مع الايه بتاعت من يرحم الفقير يقرض الرب يبقى انت مسلف ربنا ربنا هيفضل كده مديون ربنا ما يباتش مديون ابدا فكأن عمل الرحمة ي- يعوض عن تقصيراتك الكتيرة في حياتك ويستر على الواحد كده من تيارات الشك والبدع وال- وموجة الاضطهاد وفي ناس ممكن تضيع لكن يمكن عمل الرحمة يحفظك الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ده انت ممكن تنسى انت عملت ايه يجوز انت تعمل خير وتنساه طبيعي بني ادم بينسى في شبابك في صغرك آه، ويمكن الدنيا خدتك وبطلت تعمل الخير انما الخير اللي عملته من سنين ما راحش ما يتنسيش زي الايه اللي تقول القي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيره يعني اعمل الخير ده طلع منها المثل بتاع اعمل الخير وارميه البحر تجده بعد أيام كثيرة يمكن مش في الأرض يمكن في السماء هتلاقي ربنا شايل لك كل تعبك بدل ملوش غرض مفهوش مصلحة كنت بتعمله من أجل المحبة محبة الله ومحبة الناس الله ليس بظالم صدقوني الآيات دي تخلي الواحد يحس أنه خدمة القديسين أو عمل الرحمة ده أهم حاجة الواحد يعملها إذا كانت دي هتصونه جوه ربنا هتعوض تقصيرات كتيرة عن أصوام وعن ص- صلوات طويلة وعن جهادات ما كناش أمنا فيها ما ربنا برحمته طوبى للرحماء لأنهم يرحمون خليك رحيم مع الناس عشان ربنا يرحمك وما يبصش بقى للتقصيرات الكتيرة اللي في حياتنا الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم شوف التعبير وتعب المحب التي أظهرتموها نحو اسمه تعب المحبة المحبة الحقيقية لازم ليها تعب محبة مش كلام المحبة ليها تعب انت لما تروح لواحد في بيته تطلع سلالم وتسأل على هذا المريض بدون غرض أو هذا المسن أو هذا الفقير من أجل اسم المسيح اللي احنا متسميين عليه من أجل اسمه تظهر هذه المحبة للناس دي كبيرة عند ربنا ما هو خلي بالكم التي أظهرتموها نحو اسمه محبة في اسم المسيح انت بتخدم مش لغرض آخر لو غرض آخر يروح أجرك وتروح قيمة التعب ده كله لكن لما يكون من أجل اسمه تبدأ من أجل اسمه دي غالية عنده جدا إذ قد خدمتم القديسين وتخدمونهم خدمتم وتخدمونهم يعني العملية مستمر فقال لهم أنا شايف لكم نهاية حلوة لأنه الدليل عليها أنها تكون نهايتكم حلوة أن أنتم مشغولين بخدمة القديسين ولسه بتخدموهم لأن في واحد ممكن يتكل أنه خدم زمان ويقول معلش ما احنا لينا رصيد لا ليك رصيد إيه خليك واعي اخدم كمل طول ما فيك حيل وفيك نفس اعمل اللي تقدر عليه ما تقولش أنا خدمت تقول زي ما اتقال هنا خدمتم وتخدمونهم كمل كمل للآخر ده اللي بنقوله في الصلاة واخدين كلامه برضو من رسائل بولس لما نقول في الأوشية اللي بنختم بيها الأواشي في القداس لكي نحن أيضا إذ يكون لنا ها الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يعني بس يا رب كفينا على قد احتياجاتنا عشان نركز كل يوم نزود العمل الصالح أكتر من اللي قبله نزداد في كل حين كل في العمل الصالح ولكننا نشتهي شوفوا التعبير ده أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية نشتهي كلمة جميلة أوي احنا كنا بنفتكر كلمة نشتهي دي دايما ماشية مع الحاجات الوحشة الشهوات يقول ما هو في العالم إلا إيه شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيش لا الظهر في شهوات أخرى بس مش بتاعت الدنيا في شهوات للقديسين وفي شهوات للخدام فهو حتى مش بيقول لكننا نريد أو لكننا نصلي بيقول ده أنا بشتهي أن أنا أسمع عنكم أن أنتم مجتهدين في الخدمة أكتر وأكتر وفي عمل الرحمة أكتر وأكتر عشان يبقى إيه ماسكين في السماء بإيديكم كده نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء يعني يبقى الرجاء كده يقيني بمعنى إيه يبقى عشمه في السماء عمال يقرب يبقى عنده ثقة أنه له نصيب عند ربنا وبيعمل كل حاجة في حياته عشان يوصل للنصيب ده نشتهي كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد كلمة جميلة قوي من راعي صالح يتشبه بالراعي الصالح انه عاوز كل الناس تجتهد والحكاية دي شهوة في قلبه يبقى فرحان قوي انت عارف لما الواحد يبقى بيشتهي ياكل ويبتدي ياكل يبقى مبسوط لان شهوته ملباه طب ما في الخدمة كده انت لما تخدم ناس بعيد عن ربنا تبقى بتشتهي يرجعوا لربنا ويوم ما يرجعوا لربنا تبقى فرحان جدا يوم ما تخدم ناس غلابة وهيضيعوا وبعدين بنعمة ربنا يقربوا من ربنا وحالهم يتصلح تبقى فرحان قوي زي ربنا يسوع له المجد لما قعد مع السامريين كان في الوقت ده هو والتلاميذ جاعوا فراحوا يجيبوا أكل عشان هو يستفرد بيها ويحكي معاهم وبعدين في الآخر جم جايبين الأكل وقالوا له يا معلم كل قال لهم إيه أنا كلت أنا شبعت شبعت إزاي يا رب ده إحنا هنموت من الجوع ده إحنا ماشيين مشوار بتاع ست ساعات وما صدقنا رحنا اشترينا شوية أكل عشان نقعد وناكل على البير قال لهم طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله أنا كان عندي شهوة مش شهوة أكل عادية شهوة ان الست دي ترجع لربنا ان السامرية دي اللي هي عنوان الخطية تبقى كده انسانة صالحة وتخدم وتجيب الناس كلها كان عندي شهوة ان السامرة اللي مرفوضة من اليهود واللي كل الناس بيحتقروهم كسامرين هم طالعين كلهم يقابلوني دلوقتي عشان يتعرفوا عليا شهوة في قلب المسيح انه يكشف ذاته للناس عشان ياخدهم السم فعشان كده قال لهم انا شبعان شبعان ازاي يا رب ده احنا لسه ما كلناش ولا شربناش انما هو الشهوات المقدسة دي بقى دي هي دي اللي بتشبع عشان كده هو قال على الجبل طوبى للجياع والعطاش الى البر شهوات تبقى جاي تجري على الكنيسة كأنك جعان جعان للقداس وللتناول وللتسبيحة ولكلمة ربنا ومشتاق عطشان عطشان لحاجة روحية فبيقول لكننا نشتهي في شهوات كتير زي شهوة السماء السماء نفسها يعني بالنسبة للناس كلمة الموت كلمة تقيلة وكلمة بغيضة وبلاش ذكرها أحسن إنما إيه رأيكم الكلمة دي بمعناها الروحي عند القديسين شهوة شهوة ما هو بولس اللي قال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدا أصبحت الحكاية شهوة مش مجرد الموت حاجة غصب عننا كلنا لازم نجتازه لازم تنتهي الحياة كده لا دي أصبحت سهو عشان كده نسمع عن أجدادنا كانوا يطلعوا طوابير لما يسمعوا عن موجة استشهاد كان في كرة كاملة تطلع طابور كده للحتة اللي يعذبوا فيها اللابات عشان يقفوا فرحانين ان هم هيستشهدوا يشتهون الاستشهاد يشتهوه شهوه في واحد يشتهي عمل الخير في واحد يشتهي الفضيلة يبقى بيشتهي نقاوة القلب يفضل يصلي بحرارة رب خلي قلبي نظيف تبقى شهوة واحد يشتهي انه يبشر في بلاد بعيدة ما تعرفش ربنا وتبقى الفكرة شغلاه جدا وشهوة في قلبه شهوات كتيرة مقدسة ممكن تزيح في وشها الشهوات البطالة يعني الإنسان الروحاني هو كمان له شهوات بس مش شهوات جسدية بقى ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس هذه كلها تطلبها الأمم أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه اطلبوا أولا ملكوت الله وبر هذه معناها اشتهوا اشتهوا السماء واشتهوا البر السماوي واشتهوا عشرة ربنا واشتهوا تبقوا شبه المسيح واشتهوا تشوفوا الملائكة وتعشروهم تبقى شهوات مقدسة لكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية إلى النهاية ليه هو خايف أن في ناس ابتدت ومشت ووقفت ابتدت ترجع فبيقول أنا عندي شهوة اللي ابتدى يكمل الآخر يكمل جهاده للآخر لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنا يرثون المواعيد ليه؟ فرق واحد عن واحد هو السرعة اللي بتحرك بيها فبيقول في ناس ماشية في الطريق الروحي بس ببطء السلحفة ببطء شديد يعني خط سنة عن سنة تلاقيه خطة يعني خطوة صغيرة قوي وفي ناس ماشية ورا معلمنا بولس في شعار اركضوا اركضوا يعني اجروا لكي تنالوا زي اللي بيجري في سبق معقول تتفرج على سبق وتلاقي واحد بيتمشى ده سبق ماراثون سبق جري لازم كل الناس تاخدها جري ويقول لنا اصل في واحد بياخد الجايزة فمش معقول اللي عينه على الجايزة ياخدها ماشي فبيقول لكي لا تكونوا متباطئين لما تبقى عينك على الرجاء السماوي على السماء على الأجر اللي في السماء هتستخسر اليوم اللي بيضيع منك هتقول خسارة السنة اللي فاتت اللي راحت ما لحقتش أعرف فيها ربنا أكتر ما لحقتش أخدم ربنا أكتر ما لحقتش أصلي كفاية فتبقى داخل على السنة دي وانت بتجري بتجري عشان ايه بتسابق ايه بتسابق الزمن بتسابق الأيام فاضل كم يوم فاضل كم شهر فاضل كم سنة ربنا هو العالم طيب ما انت لازم تجري عشان الوقت ده تفتديه مفتدينا الوقت لأن الأيام شريرة تجري تعمل ايه تعمل اي حاجة حلوة تفرح ربنا تخدم القديسين زي ما قال تجتهد انك تعيش بتقوى تثبت في المسيح تنشغل بالرجاء السماوي تعيش في فرح وشكر وصلاة مستمرة زي ما طلب ربنا لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد يعني إيه اللي خلي الواحد فينا يجري هو انه يلاقي ناس قدام منه بتجري القاعدة دي مهمة انت لما تلاقي اللي قصادك بيجري تجري وراه فبيقول لا تكونوا متباطئين بل متمثلين التمثل او التشبه او انك تاخد القديسين قدوة او الانبياء قدوة او اللي سبقونا في السكة قدوة ده يخليك تاخدها جد لانه هيبتدي يحكي عن ابونا ابراهيم وهيحكي لنا بقى بالتفصيل شويه عن ابونا ابراهيم وعظمه هذا الرجل معلمنا بولس ده كان غاوي ابونا ابراهيم في رسالة روميا يديله حقه في رسالة غلاطيا يديله حقه وهنا هيديله حقه لأن أبونا إبراهيم ده مثل جميل جدا للإيمان وكان إنسان زينا إنما كان واخد الحكاية جد على قد بساطته الشديدة كان إيمانه عظيم جدا فطبعا بقى غالي جدا بقى واخد لقب يعني ما حدش خده خليل الله يعني صديق ربنا حاجة كبيرة قوي فلما تتمثل بواحد زي ابونا ابراهيم تاخدها جد تجري يبقى لما بنقعد نقول في الكنيسة خلي القديسين حواليك مش زي ما الناس بتفتكر ان احنا بنصرف نظرك عن المسيح بالعكس ما هم القديسين دول عينيهم على ربنا يسوع وخدوها جاري خدوها جد فبنقول لك بص على ماري جرجس بص على ماري مرقس بص على أنبا إبراهام بص على أمنا العذراء تمثل بيهم لأنهم هم تمثلوا بالمسيح هم بيجروا وراه فاجري وراهم زي ما قال في سفر النشيد إن لم تعرفي آياته الجميلة بين النساء لما هي العروسة دي النفس دي تايهة مش عارفة سكة ربنا قال لها لو مش عارفة السكة اخرجي على آثار الغنم شوفي اللي سبقوكي مشوا ازاي وامشي وراه اخرجي على آثار الغنم انت هتقول انت احنا اول ناس نوصل لس... يعني ننشغل بربنا ما قبلينا اجيال كتير طب ما نشوف الناس دي صلت ازاي وخدمت ربنا ازاي ومبادئها في الحياة مشيت ازاي وعاشوا ازاي هنا يجي بقى قيمة سير القديسين والسنكسار والأيقونات وعشرة القديسين ايه دول بيعملوا ايه بنتمثل بيهم بيسخنونا بيشجعونا بيحوطونا ويدفونا بمحبتهم وصلواتهم فبدل ما نتباطأ في الطريق ونكسل نتمثل بهم وناخدها جد لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنات يرثون المواعيد أصل احنا كمان عندنا وعد نروح السماء وناخد الحياة الأبدية عندنا وعد الواحد عشان ياخد الوعد ده ويستلمه عاوزة إيمان عاوزة ثقة لكن كمان عاوزة طولة بال عاوزة انتظار عاوزة أنام عاوزة صبر بصبركم تقتنون أنفسكم فهيدينا مثل على أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم كان قصاده وعد الوعد الأولاني أنه يبقى عنده نسل من صلبه هو وساره آمن إبراهيم فحسب له بر من قبل ما يشوف إسحاق قعد على الحكاية دي عشرات السنين وما شافش لسه لكن فضل عنده إيمان وانتظر الرب وتقوى وتشدد وانتظر الرب وسنة واثنين وعشرة وعشرين وهو مستني ربنا وبالإيمان والأنا ورث المواعيد شال إسحاق على إيديه وكان فرحان بيه ورث المواعيد على المستوى الأبعد ليه؟ لأن في إسحاق يدعى لك نسل وفي نسلك تتبارك كل أمم الأرض أتاري القصة مش واقفة عند إسحاق ده إسحاق هيبقى جد ربنا يسوع له المجد اللي فيه تتبارك كل أمم الأرض فأبونا إبراهيم بص بعين الإيمان لآلاف السنين اللي جاية وعرف أنه هيجي منه مخلص العالم وبالإيمان والأناة وارث الموعد وجه المسيح له المجد من نسل أبونا إبراهيم بعدها يمكن بألفين سنة وفدى البشرية ونزل الجحيم وطلع أبونا إبراهيم اللي استنى اليوم ده زيادة عن ألفين سنة بالإيمان والأناة ورث المواعيد هنا ايه قيمة ذكره للأناء أو الصبر لأن الناس دول ابتدوا يجربوا أو يضطهدوا أو يضغط عليهم من زويهم اليهود ويتشككوا قال لهم طولوا بالكم اثبتوا في الإيمان استحملوا اصبروا تأنوا خليكوا زي أبونا إبراهيم الذي بالإيمان والأناة ورث المواعيد تمثلوا باللي سبقوكم اللي سبقونا ما كانتش حياتهم سهله اللي سبقونا في طريق السماء ياما تعبوا طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات لأنهم هكذا فعلوا بالأنبياء الذين كانوا قبلكم يعني مش جديد اللي بيحصل مع أي حد من ضغط واضطهاد طب ما هو ده اللي حصل مع الآباء زمان فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه هيرجعنا في سفر التكوين لقصة وعد أبونا وعد ربنا له المجد لأبونا إبراهيم قال له أقسمت بذاتي لأباركنك بركة ولأكثرنك تكثيرا كانت كلمة غريبة قوي من ربنا فمعلمنا بولس وهو يتأمل في القصة دي بقى بيقول ربنا أحب مش بس يوعد ده يوعد بقسم طب ما هو الوحيد اللي يملك فمن حقه إنما في العهد الجديد قال لنا ما تحلفوش ليه لأنك ما تملكش حاجة هتحلف بالسما ده السما ده كرسي الله هتحلف بالأرض ده الأرض موت قدميه هتحلف بعمرك أنت ما تملكش عمرك ولا شعرة في راسك فلا تحلفوا البت إنما ربنا له المجد لما يقسم هو الوحيد اللي يملك طب ويقسم بإيه ما أي حاجة يقسم بها هتبقى يعني صغيرة ولكن أعظم شيء ممكن يقسم به إيه ذات الله له المجد فيقول أقسمت بذاتي كانت كلمة عجيبة إني لأكثرنك تكثيرا وأباركنك بركة كان فرحان بيه قوي فطالع الوعد من قلب ربنا وبحماس شديد فطالع بقسم مش بس وعد وعد وبقسم فبيقول لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه قائلا إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا وهكذا استأن نال الموعد يمكن أبونا إبراهيم تصور بعد القسم ده بعدها بأسبوع صار تحبل وكل تسع شهور عيل بقى ما هو على قد الوعد ده ده الكلام طالع بحماس وباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا ويدوب حقي يبقى شباب ويتجوز ويجيب عيال أبدا ده مع الحماس ده كله والوعد الشديد ده والقسم الشديد ده فضل الحال على ما هو عليه عشرات السنين ويقول له هت... ولادك يبقوا زي رمل البحر ويفضل سنين مش شايف غير رمل البحر مش شايف عيال خالص وبالليل يقول له عيالك يبقوا زي نجوم السماء وبالليل في الصحراء نجوم السماء ملهاش عدد ومش شايف غير نجوم السماء مش شايف عيال وكل مرة كل صبح يشوف رمل البحر يفتكر الوعد وكل ليل يشوف نجوم السماء يفتكر الوعد ومع كده الوعد ما بيتحققش وانتظر الرب وتأنى تأنى ولم يشك أبدا لم يشك أبدا لغاية ما جاله ربنا يسوع له المجد في زيارة هو 99 سنة وقال له السنة جايبة معاك ولد سارة بقى اللي كانت وقعت من ال... من الإيمان ما قدرتش بقى على السنين دي كلها ضحكت بقى قالت لا بعد إيه بعد إيه فهو بص لإبراهيم قال له سارة بتضحك ليه سارة خافت قالت ما ضحكتش لا لا ضحكت فسموه ضحك اسحاق يعني ضحك عشان سارة ما كانتش مصدقه وهكذا استأننا للموعد يعني إيه أنت كمان تأنى الدنيا فيها ألم فيها تجارب فيها هموم فيها ضيقات طب ومال ما هو ربنا ما وعدش إن الدنيا هي نهاية السك قال في العالم سيكون لكم ضيق معلش غير كده يعني ما, ما وعدناش في الدنيا الدنيا تمشي سهلة ولكن ثق أنا قد غلبت العالم فلسه الوعد باقي فتأنى تأنى إلى مجيء الرب في السماء في راحة في سعادة في بركة في هنا في حياة ما فيهاش دموع ولا حزن ولا نكد إنما هنا طب ما دي أرض الحزن ما مستغرب ليه أرض التعب لازم تاخدها كده هكذا استأن نال الموعد فأن فإن الناس يقسمون بالأعظم ونهاية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبيت هي القسم وعاوز بس يشاور لنا على فكرة حكاية القسم دي عشان يورينا قد كده الحكاية كانت شديدة أوي وعد بقسم فقال الناس جرت العادة لما يتشكلوا أو يختلفوا الواحد يقسم عشان يطلع كلمته إيه بقى ما تنزلش الأرض يعني فلذلك إذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير قضائه توسط بقسم يعني ربنا عشان يأكد لينا أنه مش بيغير كلامه توسط بقسم واحد يقول ايه قيمة القسم دلوقتي احنا دخلنا في موضوع تاني ما هو انتوا لو افتكرتم وهو بيقارن كهنوت المسيح بكهنوت لاوي كهنوت المسيح تميز في مزمور 110 بانه سبقه قسم قال ايه اقسم الرب ولن يندم انك انت كاهن الى الابد فكل ده عشان يورينا ان هارون خد الكهنوت بس من غير قسم لانه ده مش اخر القصه لانه ده مش المخلص اللي هيخلص العالم لان كهنوته قاصر وعاجز انما لما ذكر كهنوت المسيح قبل تجسده بألف سنه بالنبوه في داوود في المزمور قال له اقسم الرب ولن يندم انك انت كاهن او رئيس كهنه الى الابد فهنا بيقول عشان ربنا يورينا موعده أو وعده وإنه لا يمكن هيتغير قضاؤه توسط بقسم حتى بأمرين عديمي التغير اللي هما إيه الوعد والقسم يعني هو الوعد لوحده كفاية هو ربنا يخلف وعده مش ممكن إنما كمان عشان تبقى الخير خيرين وعد وأقسم فأمرين عديم التغير ربنا وعد أن المسيح يأتي فاديا مخلصا وأقسم أن يكون هو رئيس الكهنة إلى الأبد كاهن مسؤول عننا إلى الأبد كاهن لا يموت يشفع فينا إلى الأبد حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية يا سلام لما الواحد بقى يتأمل في الوعد يحس ربنا قال كلمة مش هيرجع فيها وإيه وقالها كوعد وبقسم فلنا رئيس كهنة لا يموت مسؤول عننا قد إيه ده شيء معزي ومريح إن ربنا يسوع له المجد لا يموت كاهننا الحقيقي حي إلى الأبد مسؤول عننا إلى الأبد يشفع فينا إلى الأبد يقدم ذاته ذبيحة أبدية كفارة لا نهائية شيء معزي جداً إنما لما نتعلق بكاهن زي اليهود في العهد القديم ما كل كاهن هيموت بيدي للي بعده ونفس الكاهن قليل الحيلة مهما كان ما عدا كاهننا الأعظم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح حتى بأمرين عديمي التغير لا يمكن أن الله يكذب فيهما تكون لنا تعزية قوية نحن الذين التجأنا لنمسك بالرجاء تعبير جميل قوي بيقول الواحد فينا لازم يمسك بالرجاء طب هو الواحد عادة بيمسك حاجة شايفها بعينه ازاي يمسك بحاجة مش شايفها في رسالة روميا يقول ايه الرجاء المنظور ليس رجاء لأن ما ينظره الإنسان كيف يرجوه أيضا يعني أنت عندك حاجة غالية هل تترجى أن يكون عندك طب ما هي عندك هترجو حاجة قصاد عينك ايه قيمة الرجاء انما لما تقول نفسي الرجاء ده يبقى بتترجى حاجة لسه مش عندك انما لو عندك ما يبقاش رجاء فقال الرجاء المنظور ليس رجاء فاحنا بنرجو السماء لسه مش مش شايفينها إنما العجيب والغريب إننا بالإيمان والرجاء بالرغم إن إحنا مش شايفينها بعنينا يقول الكتاب نمسك بالرجاء هيشبهها تشبيه جميل يقول إيه نمسك بالرجاء الموضوع أمامنا الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب المرساة هنا مقصود بيها عارفين المراكب الكبيرة بيبقى لها حاجة اسمها الهلب لما تيجي تقرب كده وتركن تلاقوا أسعد لحظة عند ربان السفينة لما يعمل إيه يرمي الهلب ليه كده اطمن طول ما هو في عمق في نص البحر برضه معرض البحر يهيج في أي لحظة ولسه في قلق إنما لما بيرمي الهلب رغم إن هو لسه ما نزلش على الشاطئ ولسه يمكن في كام 30 40 متر بينه وبين الارض بس بدل رمى الهلب ده ومسك في الارض رسي كده عشق في الارض حتى لو البحر هاج خلاص المركب هت هتعمل كده لكن مش هت مش هتغرق او ليها حل او مش هترجع تاني لنص البحر فقال هو لنا كمرساة من الرجاء بتاعنا عاملين زي ايه زي حدفنا الهلب بتاعنا كده على السماء وعشق في السماء خلاص فبقينا احنا مرتبطين بالسماء هي كم يوم كم متر وش الحبل يتشد ونوصل طب ايه هو الهلب ده اللي دخل السماء ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح فيقول ايه الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا يعني احنا تجاوزنا أقول بعتنا ربنا يسوع كسابق لأجلنا دخل السماء وإحنا مرتبطين به فهو الهلب بتاعنا هو الرجاء بتاعنا هو رسي في السماء إحنا لسه في البحر خلاص بس بيننا وبينه في حبل شديد قوي ما يتقطعش أبدا هو سبق ودخل السماء وإحنا وراه وإحنا في ديله فدخل كسابق لأجلنا شوفوا المعنى حلو ازاي المسيح له المجد دخل السماء بجسد بشريتنا كلنا ما هو المسيح مال السماء والارض بلاهوته انما عند صعودك الى السماوات جسديا فالسماء استقبلت المسيح كابن البشر فاصبح لينا حد في السماء اخونا البكر ربنا يسوع له المجد بمثابة أخونا البكر كبشرية كلنا كبشر في بعض بقى واحد مننا بقى الباكورة بتاعتنا دخل السماء كسابق لأجلنا فكلنا هندخل في ديله واحد ورا التاني نقولها تاني هو لنا الرجاء كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى مداخل الحجاب الحجاب هنا كان في اللغة اليهودية إشارة إلى الحاجز اللي بين القدس وقدس الأقداس اللي ما كانش حد يعرف يعديه أبدا رئيس الكهنة بالعافية يعديه يوم الكفارة مرة في السنة وده اللي اتشق بالصليب انشق حجاب الهيكل من فوق إلى أسفل ساعة صليب ربنا يسوع فالمسيح الحجاب بالنسبة لنا هو الحجاب اللي بيننا وبين الله السما دي اللي بيننا وبين ربنا ربنا يسوع دخل إلى ما داخل الحجاب كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملك صادق رئيس كهنة إلى الأبد كسابق لأجلنا كلمة مريحة قوي لأن كل اللي عمله ربنا يسوع سبق وعمله عشاننا يعني إيه تقدر تقول كسابق لأجلنا دي في كل حاجة المسيح له المجد جرب من إبليس وانتصر كسابق لأجلنا عشان لما نتجرب نغلب على شبهه ذاق الموت كسابق لأجلنا عشان لما يجي معادنا وندخل على الموت ندوقه نبقاش خايفين ليه المسيح سبق ومات قام من الأموات كسابق لأجلنا عشان لما هنموت هنقوم لأن أخونا البكر قام صعد إلى السماوات كسابق لأجلنا فهو كمان صعد احنا كمان هنصعد جلس عن يمين العظمة في الأعالي كسابق لأجلنا عشان كل اللي مرتبطين بيه دول يجلسوا عن يمينه إلى الأبد لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين